بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب حلاوة طباوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أحبتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كل عام وأنتم بخير كيف حالكم مع الله في هذه الأيام المباركات في هذه الأيام الطيبات في هذه الأيام التي هي أفضل ليالي العام كيف حالكم أخباركم إيه بالليل الليل وما أدراك ما الليل كان لنا سلسلة خطب اسمها العوج في حياة المسلمين آه ان في بعض الناس كده بيحبوا يمشوها عوج عوجا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ناس بيحبوا يمشوها عوجا في حياتهم فيها عوج قلت من العوج في حياة المسلمين ان المسلمين قلبوا الليل نهار والنهار ليل بيناموا بالنهار ويصحوا طول الليل الليل ربنا بيقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا النهار معاش تشتغل فيه وتاكل عيش بالليل ده الهدوء والسكن حين يخلو كل حبيب بحبيب الليل وما أدراك ما الليل ربنا سبحانه وتعالى حين وصل وصف عباده الذين بشرهم بالجنة قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ربنا وصفهم قال أمن هو قانت آناء الليل الليل الليل الليل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه الليل ولكن الليل إذا قلنا أن الليل سكن والبيت سكن فيبقى في البيت طب البيت ده بقى مين اللي هيجعل البيت سكن إن تبقى فيه زوجة صالحة وأنا قلت من زمان أن السعيد من سعد في بيته وإن أشقاه الناس كلهم والشقي من شقي في بيته وإن أسعده الناس كلهم السعيد اللي هو سعيد في بيته مع زوجته وولاده في بيته بره طول ما هو بره الناس تشقيه وتؤذيه وهو سعيد ليه لانه يقول بس شويه وهروح ادخل بيتي فاعيش في سعاده البيت سعاده البيت وسكن البيت وسكن البيت قال الله والله جعل لكم من بيوتكم سكنا البيت سكن لما يبقى بقى كمان في زوجة وقد ثبت في الحديث أنها حسنة الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة حسنة الدنيا الزوجة الصالحة التي تعينه على أمر دينه ودنياه لذلك سمى الله هذا الزواج آية آية من آيات الله ومن آياته ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون
نعم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة جزاك الله خيرا ومن آياته أن خلق لكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم من أنفسكم منك عشان كده قلنا إن ضابط هذه المعاملة بينك وبين زوجتك أن تعاملها أنها من نفسك لما صباعك يؤلمك تعمل إيه تكسره ولا تداويه وتطببه وتعالجه وتفضل تتألم له هو ده التعامل مع الزوجة أنها من نفسك حتة منك أنت عارف أن ربنا سبحانه وتعالى كتب لك الزوجة دي من إمتى قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب الله أن هذه الزوجة التي هي معك في بيتك ربنا كتب أن هي دي زوجتك اختارها لك ومن آياته أن خلق لكم خلقها ليك أنت مخصوص خلق لكم من انفسكم وخلقه لك ده مخصوص ده مخلوق ليكي وانت مخلوقه ليه ان خلق لكم مش انا اللي بقول ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها لتسكنوا اليها ربنا جل جلاله جعل هذه الزوجه عشان تسكن اليها سكن عشان كده اي انسان لا يسكن إلى زوجته أو لا يستشعر أنه محت- محتاج إلى زوجة يسكن إليه يبقى مش طبيعي يبقى إنسان مش طبيعي مش مخلوق طبيعي يبقى هو خارج عن الفطرة الفطرة البشرية أن يسكن الإنسان إلى زوجة يحبها ويعيش معها من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه خلقها لكم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ربنا جعل بين الزوج والزوجة حاجتين مودة اللي هو الحب اللي هو الود ورحمة أن يتراحم الزوج والزوجة وجعل بينكم مودة ورحمة يبقى البيت السعيد سعادة البيت تكمن في هذه الثلاثة الأشياء واحد سكن اثنين مودة ثلاثة رحمة إذا عاش الإنسان وفي قلبه هذه الثلاثة إذا حرصت الزوجة أن توفر هذه الثلاثة إذا حرص الزوج أن يوفر في البيت هذه الثلاثة امتلأ البيت كان البيت جنة جنة الدنيا حقيقة سكن مودة ورحمة ثم ننتقل إلى المطلب الرئيس لكل إنسان يريد أن يدير الحياة الزوجية بنجاح الحكمة الحكمة أن يكون حكيما في تصرفاته قال الله ولا ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن شكر فإنما تفضل يا شيخ يوسف
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ولقد آتينا لقمان الحكمة سبحان الله العظيم الحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق له دي الحكمة الإنسان اللي عنده حكمة يقول الكلمة الصح في في في وقتها وللشخص المناسب وبالطريقة المناسبة وبالحالة المناسبة عشان كده ولقد آتينا لقمان الحكمة الله يؤتي الحكمة من يشاء قال سبحانه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب سبحان الله العظيم الحكمة الله الله عز وجل يؤتيها من يشاء من عباده لا يؤتيها لأي أحد بل يخص بها من شاء من عباده كما شاء سبحانه وتعالى سيدنا لقمان آتاه الله الحكمة حكمة عشان كده آثرت إن احنا ناخد وصية سيدنا لقمان تعالوا نشوف سيدنا لقمان لما أوصى ابنه إيه قال له إيه وإذ قال لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لا تشرك بالأول وصية من هذا الرجل الحكيم لابن لا تشرك إياكم والشرك أيها الإخوة الشرك صرف شيء من العبادة التي يحبها الله لغير الله أي عبادة الع- العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأحوال الظاهرة والباطنة اللي انسان اللي يحب غير الله كحبه لله يبقى ده شرك انسان اللي يسجد لغير الله يبقى ده شرك اللي يذبح لغير الله شرك ينذر لغير الله شرك يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله شرك ومن اشرك بالله لحظه واحده ثم مات على الز- على ذلك على الشرك فلن يخرج من النار ابدا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار لذلك الشرك ظلم عظيم ظلم عظيم ظلم كبير جدا لذلك كانت أول وصية من هذا الرجل الصالح لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أسأل الله عز- عز وجل أن يجعلنا من أهل التوحيد فاصل وأعود إليكم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله حلاوة طباوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام حلاوة طباوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله إخوتي حين نتلقى هذه الوصية التي أثبتها الله جل جلاله كاملة في القرآن من وصايا لقمان فهي لأهميتها العظيمة بعد أن وصى سيدنا لقمان ابنه لا تشرك ثم وصاه بالوالدين وصية عظيمة وقد سبق معنا الكلام في آيات سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه في الكلام على حق الوالدين أنك لو عبدت الله حتى تكسر صلبك ثم مت وأ- وأنت عاق لوالديك فلن تدخل الجنة ولو مت شهيدا وأنت عاق لوالديك فلن تدخل الجنة حتى يرضى والداك لا بد من رضا الوالدين ثم قال وهذا التنبيه أحببت أن أسوقه لينتبه الذين يستخفون بالمعاصي يا بني إنها إن تك
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة شجرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله ما شاء الله ما شاء الله
إن الله لطيف خبير يا بني إنها إن يا بني إنها إن تك مثقال حبة يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله أكبر نريد أن نربي أبناءنا على هذا المعنى يا ابني مش أنا اللي مراقبك يا ابني مش انا اللي هحاسبك يا ابني مش انا اللي شايفك يا ابني مش انا بس اللي هتابعك يا ابني ما تعملش حسابك انك انت تراعيني بس وانا معاك وانت تحت عيني يا ابني يا بني انها ان تك مثقال حبة حتى اي حاجة صغننة شفتوا حبة الخردل قد ايه لا تكاد تظهر فتكن في صخرة لو حبيت الخردل دي في صخرة في السماء في الأرض يأتي بها الله علم أولادك مراقبة الله علم زوجتك مراقبة الله راقب أنت الله الله معك يراك وسيحاسبك إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يا بني أقم الصلاة
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر أقم الصلاة إن ذلك من عزم الأمور سبحان الله العظيم أقم الصلاة شوف مش قد الصلاة مش صلي وخلاص أقم الصلاة صلي كما يريد الله منك أن تصلي أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر والأمر بالمعروف يحتاج إلى معروف يحتاج إلى علم نحتاج إلى فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخصوصا لمن دول إزاي نقدر نأمر بالمعروف بمعروف وأن ننهى عن المنكر بغير منكر ثم إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر اصبر بقى على ما أصابك إذا أمرت بالمعروف بحق ونهيت عن المنكر أيضا بحق فاصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور من العزائم التي يقوم بها الإنسان هي من تحتاج إلى عزيمة يا بني ولا تصعر
ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا تصعر خدك للناس تصعير الخد انك انت تعمل كده هي دي اسمها تصعير الخد يصعر خده يعني يميل خده للناس تصعر خدك للناس ما تمشيش وانت رافع مناخيرك لفوق انفك لفوق شامخ بانفك ومميل رقبتك وتبص للناس من فوق كده ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا النهي عن الكبر والغرور والعجب واحتقار الآخرين والتعالي على الآخرين وازدراء الآخرين ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور شوف ربنا سبحانه وتعالى حين يأمر وقصد في مشيك
واقصد في مشيك واغضب من صوتك نعم نعم إن أنكر الأصوات لصوت الحمير
وقصد في مشيك مضى معنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا وهنا وقصد في مشيك سبحان الله التأكيد على موضوع المشي ده في أكثر من آية من القرآن جعلني فعلا الواحد يبدأ يراعي ك- يراعي نفسه ويبص لنفسه ويحاسب نفسه ويراجع نفسه في موضوع المشي هو انا صحيح ماشي ازاي انا مش واخد بالي من موضوع المشي ده قبل كده وانا بمشي ازاي هو شكلي وانا ماشي ازاي شوف سبحان الله العظيم انتبه الى هذه الامور احيانا الانسان تقول له انت متكبر يقول لك انا متكبر انا متواضع جدا وهو بيفعل افعال تدل على الكبر بس هو مش واخد باله منها لوجود هذه الافه في قلبك في قلبه وقصد في مشيك القصد في المشي ان تمشي ببطء وبوقار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الصلاه فاتوها بسكينه ووقار السكينه والوقار في المشي كان صلى الله عليه وسلم اذا مشى لا يلتفت محتاجين بقى نذاكر ونراجع وندرس وندرس كيف كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم كان كأنه يتحدر من صبب كان لا يلتفت كان ليس له خائنة عين كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى جميعا حتة واحدة ما, بي... ما فيش حاجة بتتهز سبحان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واقصد في مشيك واغضض من صوتك بقت سمة عامة في زماننا في الشوارع الإزعاج والأصوات العالية في المساجد الإزعاج والأصوات العالية ولو قلت لحد وطي صوتك شوية يقول لك في إيه؟ إيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة؟ أهو الأمر واغضض من صوتك الأمر إنك أنت تخفض صوتك إن أنكر الأصوات إن أنكر الأصوات لصوت الحمير مش بعلو الصوت ولا بالجعجعة ولا برفع الصوت وإنما الحكمة أن تغضض من صوتك نسمع آية من سورة السجدة يقول ربنا جل جلاله ولو ترى
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون
ولو ترى آه لو شفت آه لو تشوف ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ما هو لما يجي يوم القيامة ويقف قدام ربنا احنا قلنا قبل كده أبصر بهم وأسمع يوم يأتوننا تعال اتفرج عليهم يوم يجوا ناكسوا رؤوسهم منكسين رؤوسهم ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا ما هو قالوا إيه لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ربنا قال عنهم كده أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام دلوقتي بقى اما جه يوم القيامه قال بس يا رب شفنا لان وجيء يومئذ بجهنم شافوا جهنم بعينيهم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا الكلمة اللي هتتكرر منهم كتير يا رب رجعنا عشان كده كنت بقول للإخوة اللي رايحين عمرة لما تلبس ملابس الإحرام استشعر كده ان انت لبست الكفن مت ولبسوك الكفن وبعدين قلت رب ارجعون فقال لك طب ارجع فانت راجع لابس الكفن بتقول لبيك لبيك يعني جيت لك فرصتك النهارده قبل ما تقول رب ارجعون يقال لك كلا النهارده بتقول ارجعون طب ارجع انت دلوقتي في المهله اعمل بقى اعمل اعمل كده عايزين نشوف عملك ربنا ارجعنا رب... سمعنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون زي ما قلت لكم انا بتعجب اللي سمع الايات دي اللي جات له الايات دي في الاخر ما بيعملش ليه شيء عجيب جدا انا عايز اسال طب انت ما بتعملش ليه دلوقتي اعمل فرصتك هذه الايام ان تعمل ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولما انا اتعجب والواحد شعر راسه يشيل يقول الناس دي ما بتعملش ليه بعد ما سمع وشاف الايات قدام عينيه ربنا يقول ولو شئنا ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها نعم
ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين آه ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها هي دي خوف السابقة إن مكتوب في أم الكتاب فلان يهتدي وفلان ما يهتديش ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها الأمر راجع لمشيئة الله جل جلاله وقدره طب الناس دي ما بتستجبش ليه ايه اللي حصل هي قضية النسيان عشان كده اللي ينسى يوم القيامة يتنسي وصية في آخر هذه الحلقة تذكر دوما أنك ستلقى الله وفي أهوال القيامة إن قلت ارجعوني لن ترجع فذوقوا
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم هي دي أن الذي ينسى هنا ينسى هناك وتنتهي قضيته فتذكر لتذكر أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله حلاوة طباوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب